الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الإخوة الأحباب لقاء متجدد مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله ما وبركاته زلنا نعيش مع دولة المرابطين نعم.
قلنا حصل نقطة الانكسار بموت آه، نقطة النشاط نقطة النشاط نعم نعم.
آه، بموت آه، عبد الله بن ياسين ثم وصلنا إلى أن دولة المرابطين انتهت تقريبا وأصبحت في بقايا سميت حضرتك الحلقة السابقة دويلة المرابطين كان آه، يقودها آه، عمر أبو بكر بن عمر أبو بكر اللمتون بن عمر نعم أبو بكر اللمتون.
بن عمر صحيح.
اللمتون نعم وطبعا انا اعذر حضرتك في في عدم تذكر الاسم وده عيب مناهج تربوية كاملة نعم يعني انا آه، آه، اتحدى اي منهج تربوي يكون شمل هذا والله الاسم احنا درسنا في كل التاريخ يا تاريخ دكتور.
ال- يعني ال- انا انا ال- الحقيقه بقول لك ليه جزاك الله خيرا على هذا احنا درسنا تاريخ كتير جدا من ساعه ما كنا في اولى ابتدائي لحد ما خلصنا ثانوي عام صحيح.
لا نعرف ابو بكر بن عمر اللمتوني ولا جابونا عميس الله بن ياسين.
عبد الله بن ياسين ولا جابونا سيره اي حد من يعني الناس حتى عبد الرحمن احنا عارفين بس الناصر ايه اتكلمنا عليه.
فشل الحمله الفرنسيه على عكا بقياده احمد باشا الجزار ده اللي انا فاكره من تاريخ كويس يعني المهم فهو آه، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم ال- أبو بكر بن عمر اللمتوني شخصية من ألمع وأعظم وأورع وأتقى الشخصيات في التاريخ الإسلامي شخصية مؤثرة جدا وتولى إدارة دويلة المرابطين الصغيرة بعد وفاة عبد الله بن ياسين رحمه نعم.
الله وفاة عبد الله بن ياسين كانت نقطة نشاط بمعنى أنها حدث يكرهه المسلمون نعم دخلنا في زمن وضوح الرؤية الكثير اتخلى عن المجموعة ديت لكن الكثير من المؤمنين الصادقين ثبتوا وصل عدد المسلمين المرتبطين بجماعة المرابطين في سنة آه، 454 إلى 14 ألف مسلم وبدأ يفكر رحمه الله في التوسع في المناطق المحيطة وإيصال الدعوة إلى القبائل المختلفة في منطقة موريتانيا ومنطقة السنغال نعم
لكن في هذه الأثناء حدث صراع بين قبيلة لمتون وقبيلة جدال بين بعض المسلمين هنا وبعض المسلمين هناك وطبعا انت عارف ان الفتنه فتنه التصارع وال والنار القبليه اه والنار القبليه هذه فتنه فتنه خطيره واحنا ما نقولش والله يعني كيف حدث هذا مع هؤلاء المؤمنين آه، تذكر ما حدث بين الاوس والخزرج نعم.
بين المهاجرين والانصار نعم هذا يحدث ويتكرر لكن من لما تيجي تراجع قصة الأوس والخزرج وقصة المهاجرين الأنصار وكيف حلت هذه المشاكل التي نشأت بينهم تجد أن أول حاجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم توجه بسرعة بنفسه لحل القضية نعم فقمعت الفتنة من أولها كذلك فعل أبو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله ما بعتش مبعوث واستنى تقرير آه ولا نعم.
استنى لا لا قضية خطيرة نعم الصراع بين المسلمين هذه قضية خطيرة هذه فعلا ممكن تكون حالقة للدين الفساد وال... و- وفسادة البين والصراع بين المسلمين ممكن تكون حالقة للدين تحرق الدين.
فبسرعة ترك آه، ال- الدويلة الصغيرة وراح يحل الصراع الذي حدث بين المسلمين وكان بعيد شوية عن الدويلة بتاعته في جنوب السنغال نعم لكن طبعا ما يقدرش يسيب الدويلة بدون زعيم وبدون رئيس فاستخلف أحد القادة على هذه الدويلة الصغيرة وبرضه القائد الجديد ده أنا بقول إن هذا من أعظم الشخصيات الإنسانية بصفة عامة عملت بس تح- صفات عملت الإسلامية.
تحرجنا جامد قوي والله هذه فعلا شخصيات والله أنا يعني فعلا بلا مبالغة نقدر نعمل 30 حلقة على يوسف بن تشفين الشخصية اللي استخلفها أبو بكر بن عمر اللمتوني يوسف يوسف ابن تشفين طبعا من البربر ما هوش عربي لكنه فعلا من أعظم المجددين والمغيرين في تاريخ الأمة يوسف ابن تشفين اسم يكتب بحروف من نور رجل تكامل فيه العلم مع الورع مع التقوى مع حسن الإدارة مع حسن السياسة مع حسن المنطق مع حسن الخطابة مع مع مع يعني فعلا شخصية متكاملة نعم.
من أعظم الشخصيات تولت قيادة الدولة تحت مسمى نائب رئيس الدولة نعم هو نائب رئيس الدويله ونائب نعم.
ابو بكر عمر- بن عمر اللمتوني نعم.
نزل ابو بكر بن عمر- بن عمر- آه، بن عمر اللمتوني عشان يحل يحل المشكلة.
الصراع الذي نعم.
بين قبيله لمتونه لمتونة وجدال.
وجدالة نعم طيب بعد ما حل الصراع الحمد لله وفق ما بين الطرفين وجد الى جوارهم قبائل وثنيه تعبد الشجر من دون الله عز وجل لم يصلها الاسلام بالمره نعم.
هذه قبائل وثنيه تماما وهو رايح يحل الصراع كان واخد معاه نص الطاقه بتاعته كان واخد معاه 7000 واحد سايب 7000 مع يوسف بن تشفين واخد معاه 7000 فلما لقى ه- هؤلاء على هذه ال- الوثنية.
الجهاله والوثنيه التامه ذهب إليهم بالسبعة ألاف وبدأ يعلمهم العبادة لله عز وجل وبدأ يدعوهم إلى الإسلام وبدأ يشرح لهم أمور الدين والناس انبهرت وهذه الناس كانت لا تتكلم اللغة العربية وكانت تتكلم لغات خاصة بقبائلهم وجاب مترجمين وبدأ يتكلم معاهم ويعرفهم الإسلام عشان يخشوا في دين الله عز وجل وللرئيس وده رئيس الدولة ساب الدويلة بتاعته وبدأ يتوجه النائب إلى بتاعه.
الدعوة إلى الله النائب بتاعه بدأ يدير الأمور وهو بدأ يشتغل في هذه الناحية نعم سنة والتانية والتالتة و15 سنة سيد الدولة سايب الدولة 15 سنة ليه؟ كل ما يخلص قبيلة لا وراه قبيلة ما تعرفش الإسلام ما قالوش بقى يوسف انت شيل خليك عندك وعرفت آه.
الحكم لا السلام سبحان عليكم الله.
على كده قاعد يعني يتحرك ادي قبيله تانية طب ادي قبيله ثالثه ادي قبيله رابعه سبحانك يا رب الله أكبر.
يتحرك من هنا لهناك من هنا لهناك وعمال يتوغل يتوغل يتوغل في غرب افريقيا وفي جنوب افريقيا ويوسف بن تشفين رحمه الله استنى ابو بكر بن عمر لمتوني شهر والتاني والتالت واستناه سنه والتاني قال لك انا هفضل قاعد مستني اعمل ايه؟ انا كمان انشر الاسلام في المنطقه اللي انا فيها وبدا يتوجه الى الشمال لقى ان المغرب العربي اللي هو موجود في شمال موريتانيا مباشرة في قبائل كتيرة تعبد الكبش من دون الله عز وجل ومبدلة ومغيرة لكل قواعد الإسلام فبدأ يتحرك إليها بالسبعة ألاف الذين معه وبدأ ينشر هو كمان الإسلام ويعرف ده ويعرف ده ويعرف ده وبعد 15 سنة رجع أبو بكر بن عمرو اللمتوني ليتسلم قيادة الدويلة من يوسف التي بن كان تشفين.
يحكمها من يوسف بن تشفين فماذا وجد؟
وجد الدولة هو كان سايب يوسف بن تشفين بيحكم دويلة صغيرة على الحدود ما بين موريتانيا والسنغال فوجد أن دولة السنغال بكاملها وموريتانيا بكاملها والمغرب وتونس والجزائر كل دولة دولة واحدة تحت حكم يوسف ابن تشفين رحمه الله, الله أكبر.
جيشه كان مئة ألف مسلم الله أكبر الجيش كانوا بتاعه 7000 الأول.
مئة ألف مسلم نعم ولقى انه اسس مدينه ضخمه جدا اسمها مدينه مراكش اول مره تكون موجوده على على على في التاريخ على ساحل المحيط الاطلنطي وراح معاه زار مدينه مراكش ولقى المدينه في ابها وفي قصور وفي وزارات وفي شوارع وفي يعني سبحان الله في دوله دوله حقيقيه أن تتسلل إلى الكلام ده- قلب هذا أو ذاك في 15 سنه قال له يعني طبعا هو جاي يتسلم الحكم يوسف بن تاشين قال له الحكم تعالى انت الرئيس قال له لا انت اقدر مني على اداره الامور انا ما قدرتش اعمل كل اللي انت عملته ده انت اقدر مني على اداره هذه الدوله لعلها من المرات القليله جدا في العالم كله اللي يتنازل قائد عن كل هذا الملك لانه راى من هو اكفأ منه في اداره الامور إن شاء الله سبحان الله فترك الامر ليوسف بن تاشين بمنتهى البساطه وقال له خلاص انت كمل انت تبقى انت الرئيس اما انا فمكاني هو الصحراء مكاني هناك في الغابات مكاني مع اولئك الذين يعلمون عن الله عز وجل شيئا الذين لا يعرفون الاسلام الوثنيون الذين يعبدون الاشجار ويعبدون النجوم الذين يعيشون على ال- على الجهل التام بكل شريعه اعود اليهم واعلمهم كما كنت اعلمهم توزيع أدوار رائع سبحان الله رجع لله جل وعلا كل ده يعني عنده امكانيات دعويه عاليه وهذا عنده امكانيات اداريه وسياسيه رائعه خلاص انت دير توظيف، الدوله شغل التوظيف.
وانا اروح اشتغل في الدعوه بالظبط وراح يشتغل في الدعوه رحمه الله سنه والثانيه والثالثه بعد 15 سنه دولت راح يدعو الى الله تاني وثالث ورابع لحد ما استشهد رحمه الله في سنه 480 من الهجره انت عارف دخل كم واحد في الاسلام انا مش هقول لك دخل كم واحد في الاسلام انا هقول لك دخل كم دوله في الاسلام دخل 20 دوله في الاسلام 20 أبو بكر ابن عمر اللمتوني دخل 20 دولة في الإسلام وفي ناس ما تعرفش اسمه دخل في الإسلام مالي ودخل في الإسلام النيجر ودخل في الإسلام غانا ودخل في الإسلام أجزاء من نيجيريا والجابون وأفريقيا الوسطى تلت أفريقيا دخل فيها الإسلام على الدين أبو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله الذي كان رئيسا في يوم من الأيام سبحان الله اللي كان رئيسه ساب الر- الرئاسة وراح الله للدعوة في يسلمك.
سبيل الله واستشهد في أحد معاركه مع بعض القبائل الوثنية ومات سنة 480 من الهجرة وجيشه 500 ألف مقاتل وكان رايح يوصل تخيل.
بين لمتونة وجدالة ب 7000 ب 7000 جيشه بقى 500 500 ألف مقاتل ده غير الرجال وغير النساء وغير الأطفال غير الشعوب كلما صلى رجل صلاة في النيجر كلما زكى رجل زكاة في مالي في غانا كلما قام رجل ليلا يحج.
في في في غانا في هذه المناطق أضاف إلى حسنات أبي بكر بن عمرو اللمتوني بعد هذا العمر الطويل شوف نعم.
الجهد وشوف العمل إخلاص اخلاص فعلا نقطه الصدام هنا كانت نقطه واسعه جدا نعم.
نقطه الصدام كانت في المغرب وكانت في افريقيا كانت في اكثر من محور وانتصر المسلمون بفضل الله ودخلوا في طور التمكين بقت دوله المرابطين دوله واحده من تونس في الشمال الى افريقيا الوسطى في الجنوب تلت افريقيا كلها بقت دوله واحده تونس والجزائر والمغرب والسنغال وموريتانيا وغانا وافريقيا الوسطى وندنجر ومالي انت بتتكلم على وهم فعلا كل دي دوله واحده قائدها يوسف ابن تشفين رحمه الله ابو بكر بن عمر اللمتوني كل اللي خده ده كل البلاد اللي دخل فيها الاسلام ضمها لملك يوسف ابن تشفين رحمه الله واصبح يوسف بن تشفين الرجل رقم واحد في افريقيا بل لعله الرجل رقم واحد في العالم ومع ذلك يوسف بن تشفين لم ينخلع عن الخلافه العباسيه مع ان الخلافه العباسيه كانت في منتهى الضعف في ذلك الوقت الا ان قال لا افرق ابدا شمل المسلمين وارسل للخليفه العباسي يقول له انا رجلك في هذا المكان انا تبع الدوله العباسيه الدوله العباسيه ما كانت تحكم الا بغداد لا كل العراق ومع ذلك لا يريد ان يفرق شمل المسلمين تجردا لله عز وجل ده درس يا دكتور مهم قوي يعني احنا بنتكلم في ثلاث قواد هم او في قائدين كل واحد تحرك بشكل يخدم دين الله جل وعلا تجرد من المصلحة الشخصية وهو تماما.
السلطان وحب الدنيا والرئاسة والزعامة لدرجة ان يوسف نشفين تقول رقم واحد لكن ما زال يدين بالولاء للدولة العباسية الضعيفة ويقول له انا تحت امارتك بالمرة ع- حتى ان الدولة العباسية ما تملك اصلا طاقة للوصول الى هذه المناطق لعل الخليفة العباسي لم يسمع اصلا عن السنغال ولا عن موريتانيا ولا هذه المناطق لكنه بيدي معنى بيقول له انا احب واحد المسلمين مش مهم مين الرئيس آه.
مش مهم مين اللي في الصورة مين العنوان الرئيسي المحطوط انما انا جندي من جنود الاسلام هكذا قام يوسف بن تشفين رحمه الله بحملة إصلاحية في كل المناطق لدرجة أن الأمن والأمان عمد في تلت أفريقيا الغربي كله وكان الرجل يسير من شمال أفريقيا إلى جنوبها لا يخشى على نفسه إلا الله والذئب على غنمه سبحان الله في هذه الدولة هؤلاء الواسعة.
اتقياء اخفياء بمعنى الكلمة سبحان الله نكمل حديثنا أيها الأخوة الأحباب مع يوسف ابن تشفين دكتور رائب قبل الفاصل كنا في ملحمة إخلاص وتجرد الله سبحانه وتعالى بين أناس يحبون دين الله جل وعلا أعلى من حبهم لكرسي الحكم الذي يجلسون عليه يوسف ابن تشفين هذا الرجل القوي الحاج تفضلت قلت يمكن رقم واحد في العالم ما زال يرسل إلى الخليفة العباسي وهو في قمة ضعفه يقول له أنا رجلك في هذا المكان صحيح.
فما زلنا نتواصل مع يوسف بن تشفين ويكون حضرتك اشرت قبل الفاصل كده او في يعني في الفاصل واحنا قاعدين عن معركه الزلاقه نعم يعني ما هي هذه المعركه ومساله الطوائف اللي كنا تكلمنا ان الاندلس انقسمت الى طائف أيوة.
ايه دور دوله المرابطين في هذا الامر
في الواقع ال- ان الاندلس احنا قلنا هي الاندلس طبعا قريبه جدا من دوله المرابطين يفصل بين دوله الاندلس وبين دوله المرابطين مضيق جبل طارق فقط دوله الاندلس هي اسبانيا والبرتغال دلوقتي ودوله المرابطين هي المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا نعم.
والسنغال وعد بقى كل نعم.
الدول اللي موجوده في غرب افريقيا ف الطوائف دول الطوائف كانت ممزقه بين بين الصراعات والخلافات والشقاق والنفاق وكل نعم.
المعاصي وسوء الاخلاق يعني شيء فعلا بشع ده بعد سقوط كانت- الدوله العامريه بعد سقوط الدوله العامريه نعم ولعل ال- الاخوه المشاهدين والمشاهدات اللي شافوا معنا قصه عبد الرحمن الناصر وازاي سلمت الامور الى دول دول الطوائف بعد ذلك وتفتت امر المسلمين في الاندلس. طبعا هذا اغرى اعداء الامه كان الصليبيين يسك- يسكنون في شمال الاندلس إيه، مملكه اراجون ومملكه قشتاله ومملكه آه، نافار ومملكه ليون فهذه القوى مسنودة بفرنسا ومسنودة بإنجلترا وألمانيا تحركت لغزو المسلمين انتهزت فرصة تشتت المسلمين ربنا بيقول في القرآن الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب تذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين نعم.
هذا التنازع أدى إلى الفشل فهاجم ال- الصليبيون على بلاد الأندلس وكان في شخصية ظهرت في بلاد الصليبيين اسمه ألفونسو السادس كملك قشتالة أو كاستيلا وهذه الشخصية كانت فريدة في زمانهم كان شخصية عندها مهارة عالية جدا في الأمور الفروسية عنده إدارة عالية جدا سياسة عالية جدا فقاد الجموع النصرانية الصليبية وكون جيش قوامه 60 ألف وبدأ يغزو به المناطق المختلفة في العالم الإسلامي وفي سنة 478 قام بفعل أدى إلى كارثة وهذه الكارثة أصابت العالم الإسلامي بالحزن والكمد الشديد وهي كارثة إسقاط طليطلة وطليطل هذه مدينة إسلامية يعني بقالها في, في الإسلام حوالي 400 سنة وطبعا سقوطها هز العالم الإسلامي كله والحقيقة للأسف الشديد منذ سقطت لم تعود إلى الإسلام ثا- ثانية يعني نعم.
ولما دخل طليطلة قام بمذابح شديدة ويعني حول المساجد كلها إلى كنائس وحرك الكتب في مكتبة طليطلة وبدأ يشعر أهل الأندلس أن نهاية الأندلس بكاملها قريبة جدا لأن ما في قوة واحدة في داخل الأندلس تستطيع الوقوف أمام آه، ألفونسو ألفونسو.
السادس ثم تحرك ألفونسو السادس بجيشه ووصل إلى حصار أشبيلية وإشبيلية كانت أقوى إمارة من إمارات الطوائف في داخل الأندلس وكان على رأسها رجل اسمه المعتمد بن عباد الأشبيلي والمعتمد بن عباد يعني كان رجلا شاعرا وكان رجلا سياسيا لكنه كان ضعيفا في غاية الضعف فلما وجد الجيش ال- ال- ال- الصليبي يحاصر أشبيلية ماذا فعل؟ يعني حاول مرة واثنين وثلاثة يمشي بأمور السياسة لا العملية مش نافعة فقام بعت رسالة صغيرة إلى ألفونسو السادس خلى ألفونسو السادس يسحب جيشه ويرجع تاني الرسالة دي غريبة جدا قال والله لئن لم ترجع لأروحن لك بمروحة من المرابطين أول ما سمع كلمة المرابطين هو عارف يعني إيه مرابطين مرابطين يعني دولة تلت أفريقيا وناس بقى مش بتوع هزار ناس يعني على أعلى مستويات الجهاد والفروسية والحضارة حب والقوة الموت أو حب الموت سبيل بإذن الله.
فرجع ألفونسو السادس وبدأ يجهز العدة وجهز جيش قوي وبدأ يهجم تاني على بلاد المسلمين وهو مستعد لقضية المرابطين هذه آه، المعتمد بن عباد لما قال الكلمة دي ما كانش يقصد انه يجيب المرابطين لانه كان يخاف انه يجيب المرابطين لانه عايز عايز ياخد الكرسي بتاعه بتاعه طبعا ولا عايز مرابطين ولا عايز غيره عايز بس يفضل مستمر في المكان بتاعه لحد ما يموت لكن لما لقى الموضوع بجد والفونسو السادس عامل- آه، الفونسو السادس بيجهز جيوش ثانيه وثالثه عمل مؤتمر القمه الاندلسي الاول وكان يعني- ظهر قمه مؤتمر قمه جاب بقى زعيم دوله كذا ودوله كذا قعدوا مع بعض طبعا مؤتمر تهريجي قعدوا مع بعض طب ده ازاي قصه دي من نتصرف؟
زمان يعني اه طبعا هي قصه هو تاريخ الامه له- في في مشاكل كتيره طبعا فقال لك نعمل ايه لا- لا- لابد ان نندد بال- بالهجوم الصليبي على نعم.
المسلمين لابد ان نعترض لابد ان نشجب.
نشجب لابد ان كذا واحد فيهم الحقيقه كان عاقل يعني شوية.
عاقل آه.
عاقل كتير الحقيقه كان ملك آه، او يعني زعيم اماره اسمها اماره بطليوس طبعا احنا عارفين بطليوس وكان اسمه برضه هنضحك طبعا برضه على اسمه كان اسمه المتوكل ابن الافطس رحمه الله آه.
وده كان فعلا رجل آه، يعني فيه عزه وفيه يعني نخوه وقال لهم اذا كان الوضع كذلك واذا كنا احنا خلاص سنغزى سنغزى طب ما نغزى من المرابطين احسن ما نغزى من الصليبيين وقال ان انا ادعو الى استدعاء يوسف بن تشفين طبعا حصل معارضه من هنا ومن هنا في الاخر وافقوا مضطرين على استدعاء يوسف بن عشان تشفين الكرسي هيديها مع هديه الخوف على كراسيهم آه.
وكل شيء بس خلاص حتى في واحد منهم قال كلمه جميله والحقيقه الكل- قال اللي قال هذه الكلمه المعتمد بن عباد قال ندعو يوسف بن تاشفين ولئن ارعى الجمال في صحراء المغرب خيرا لي من ان ارعى الخنازير في اوروبا لان أنا في يوم من الايام هكون عبد الله اكون عبد احسن ليوسف بن تاشفين احسن ما اكون عبد لالفونسو السادس وافقوا على استقدام يوسف بن تاشفين على شرط انه لما ينتصر على الفونسو السادس يرجع تاني الى الى أفريقيا.
يعني صحيح وراح آه، وفد ودعا يوسف بن تشفين ويوسف بن تشفين اول ما عرف بمصيبه الاندلس تحركت فيه النخوه وجمع جيش من كام واحد 7000 واحد فقط ليه 7000 ده انت جيشك 100000 في الشمال و500000 في الجنوب لكن الدوله واسعه انا عندي اكتر من 20 دوله انا اخد كل الجيش افرغ البلد من الجيش هذا في منتهى الحكمه افرغ الدوله من الجيش بتاعها وبعد كده يجي لي من الشرق او من الغرب وثنيين من هنا ناس من هنا من هنا ما يضمنش آه، تركز لا، اعداء منتهى المسلمين الحكمة بالدول. نعم.
يتصرف صرف الامور رتب الاوضاع ر- رتب الثغور وخد 7000 واحد وركب السفن وعبر مضيق جبل طارق وهو في مضيق جبل طارق هاجت الرياح وكادت السفن ان تغرق وتوجه يوسف بن تشفين في منتهى الخشوع لله عز وجل وقال يا الله إن كنت ترى أن عبور هذا الجيش لهذا البحر فيه خير للمسلمين فجوزنا إياه وإن كان غير ذلك فردنا إلى بلاد المغرب فسكنت الريح وهدأت الأمواج وعبر الجيش بفضل الله عز وجل الله أكبر.
هذا يورينا الاتصال الله بين سبحانه ال...
وتعالى.
بين يوسف بن تشفين وبين الله عز وجل صار كامل واول ما نزل الى ارض الاندلس الوفود بقى بتستقبله اول حاجه عملها ايه اول حاجه عملها سجد لله شكرا ان عبره هذا ال- المضيق وأن اختاره لجهاد في سبيل الله ومر يوسف بن تشفين رحمه الله في الطريق نعم.
وهو ماشي في الطريق بقى بنشوف حاجة جميلة جدا بنشوف شعب الأندلس أول مرة يشوف ناس من 70 80 سنة من أيام عبد الرحمن الناصر والحكم العبر- الع- عبد الرحمن الناصر أول مرة يشوف ناس متجردة لله عز وجل ناس مخلصة ناس راحت تموت في سبيل الله فتحركت النخوة في قلوبهم انه كان عايش مع ناس حابه الكرسي وحابه السلطه كانت موتت فيهم كل نخوة للإسلام آه.
لما شاف بقى القدوة يوسف بن تشفين بدأ يتحرك مع الشعب واحد جاي من قرطبة واحد من أشبيلية واحد من بطليوس واحد من شرق الأندلس من غرب تذكروا الأندلس الزمن الجميل سبحان الله لما وصلوا لمنطقة في شم أو في وسط الأندلس في مملكة بطليوس المملكة المنطقة ديت عرفت بعد ذلك في التاريخ بالزلاقة كان عددهم 30 ألف مقاتل من من 7000 7000 ل 30000 23000 منين من شعب الأندلس الذي لم يسمع عن الجهاد منذ أكثر من 80 سنة الكلام ده كان في سنة دي مشكلة إن- 479 هجري اللي بيصل يا دكتور راغب يعني بكثير من الحكام الى مساله قتل الجهاد في سبيل الله عند الناس سبحان الله و- يعني- هذه والله جريمة اه جريمة الناس في- في قلوبها حمية وفي قلوبها حب للإسلام وحب الاستشهاد في سبيل الله وحب للدفاع عن حرمات المسلمين فكيف يقتل هذا في نفوسهم والله يا أخي سخر هذا كله خليك محتفظ بالكرسي بتاعك لكن سخر كل هذا في خدمة الدين نعم وهتكون ساعتها عزيز في الدنيا وعزيز في الآخرة إن شاء الله نعم نعم المهم وصل يوسف بن تشفين بالجيوش الإسلامية 30 ألف مقاتل 7000 من المرابطين و23 ألف من أهل الأندلس ولقى ألفونسو السادس مجمع له 60 ألف مقاتل ودخل الفريقان في صدام مروع في موقعة الزلاقة في شهر رجب من سنة 479 من الهجرة هذا يوم من أيام الله عز وجل هذا اليوم في التاريخ يقاس بموقعتي القادسية واليرموك ولعل برضو الكتير ما يسمعش عن كلمة الزلاقة هذه موقعة فعلا من أهم المواقع في تاريخ المسلمين انتصر فيها يوسف ابن تشفين انتصارا ساحقا ماحقا الجيش الصليبي كان 60 ألف قتل من الجيش الصليبي في موقعة الزلاقة 59550 متخيل ده دي- دي- دي نسبه 59550 انتخابات دي سبحان الله يعني لم ينجو إلا 450 إنسان فقط من هذه الموقعة دي كانت مذبحه يعني انتصار اسلامي الله أكبر.
ساحق الله اكبر محق الجيش الله اكبر الصليبي تماما كانت الغنائم في منتهى الكثره ماذا فعل يوسف بن تشريف في هذه الغنائم؟ اعطاها بكامل الاهل الاندلس وقال انا مش عايز منكم غنائم آه.
انا فقط جئت لهذا المكان لانصر الله عز وجل لاحقق دين الله لانصر دين الله في هذه البلاد ورجع رحمه الله بعد ان ترك درسا من اعمق الدروس المعتمد في هذه ال- في نعم.
هذه البلاد الدرس أن الحقوق الذي تنتزع من المسلمين لا تؤخذ بالطلب من أعداء الأمة ولكن بالقوة.
لابد أن تؤخذ بالقوة نعم لابد للجيوش المعتدية أن ترغم على العودة لا أن تقنع بالعودة بالكلمات أو المفاوضات أو نحو ذلك ورجع يوسف بن تشفين رحمه الله سنة 479 إلى بلاد ال- الأندلس إلى بلاد المغرب ثم بدأ المسلمون الطوائف في الأندلس يتنازعون على الغنيمة من جديد فعاد دنيا.
حكماء وفقهاء وعلماء الأندلس إلى يوسف بن تشفين يقول له في هذه المرة تعال وأنقذنا من حكامنا قبل ذلك كنت تنقذنا من الصليبيين الآن تعال وخذ هذه البلاد وضمها إلى مملكتك أو ضمها إلى دولتك دولة المرابطين ويوسف بن تشفين تحرك جدا وأرسل إلى علماء المسلمين يستفتيهم وممن أفتاه في ذلك أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء رحمه الله أرسل له فتوى أنه لا بد لك أن تأخذ هذه هذه البلاد وإلا ضاعت تحت أقدام الصليبيين في يوم من الأيام وتوجه في سنة 483 يوسف بن تشفين إلى بلاد الأندلس وضمها إلى دولة المرابطين وأصبحت دولة الأندلس تحت حكم دولة المرابطين نعم.
وظل الوضع في قوة إلى أن حدثت نقطة الانكسار بموت يوسف ابن تشفين رحمه الله في سنة 500 بعد أن حكم المسلمين قرابة 45 سنة متصلة من أعظم الفترات في تاريخ الأمة الإسلامية وفتن المسلمون بعد وفاته بالدنيا الواسعة التي فتحت عليهم وحدث الصراع بين المسلمين كما هو متوقع على الدنيا ودخل المسلمون في زمن السقوط عندما ظهر شخصية اسمها محمد ابن تومرت وكانت شخصية منحرفة عقائديا وكان عنده قدرة قدرة على الخطابة وقدرة على البلاغة وجمع الناس حوله نتيجة دخول الدنيا إلى المسلمين ونتيجة ظهور هذه الشخصية يعني بما يملك من انفرط.
علم وقوة وفصاحة نعم وبيان هذا إلى الشيء أنه كان كان عليم منحرف اللسان- قوي.
عليم اللسان لكنه كان منافقا كان مح- محرفا للشريعة كان مبدلا وحدثت فتنة كبيرة لكن هذه الفتنة ما كانت تحدث لولا أن تسللت الدنيا إلى قلوب الذين خلفوا يوسف ابن تشفين نعم.
ثم بعد ذلك سيكون قيام من جديد بعد سقوط دولة المرابطين في كل مرة حضرتك بتتحدث معنا نرى أن الدنيا كلما لعبت وأخذت مكانها في القلوب آه.
لم يعد للتجرد مكان بيبدأ منحنى السقوط بقوة فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم دائما نذكر الناس به فتتنافسوها كما تنافسوها صحيح.
فتهلككم كما حتى هذا أهلكت.
أبلغ الدروس من هذه نعم.
من هذه الحلقات والله جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الأحباب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه باسمكم أحيي الدكتور رغد السرجاني وعلى وعد بلقاء متجدد وبرنامجكم تلك الأيام إلى أن يحين موعد هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته